بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين في جزء حفظ عليكم يعني هقول في أيتين بس اشرحهم لأنه ده موضوع مهم تعبير قاله سفر الرؤيا في آخر صفحة في الإنجيل مين اللي هيبقوا بره السماء سؤال مهم قوي مين اللي هيبقوا خارج في الآية دي ربنا يحمينا يعني بس لازم نعرف مين الساقطين يعني لأن احنا مش عاوزين نبقى تبعهم فتعالوا نشوف الجزء ده اللي موجود في رؤية 22 وده آخر إصحاح والمقرر بتاعنا المرة دي ان احنا نحفظه ماذا يوجد خارجا ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله يبقى المسيح في آخر إصحاح بيقول يا جماعة أنا جاي وجاي بسرعة يعني ما تستعوقونيش أنا جاي وأجرتي معي يعني عاوز يكافئ أجازي كل واحد كما يكون عمله يبقى طبيعي احنا فاهمين أنه الأعمال لها دور في تحديد مصير الإنسان مش بس كونه مسيحي متعمد بينادي اسم يسوع لا كمان أعماله لها دور في خلاصه أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول وال... والآخر مقصود بها الأخير the first and the last لأن الآخر هي ما تتقالش والآخر لا أنا الأول والآخر الآخر أو الأخير يعني أنا أول كل حاجة وآخر كل حاجة طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة شجرة الحياة دي اللي كنا ايه سامعين بيها في تكوين اتنين الشجرة اللي كانت تدي حياة أبدية وراحت مننا بالخطية والمسيح جابها لنا في التناول بقى هو ده خبز الحياة قال يا بخت اللي هيسمعوا كلامي هيبقى لهم سلطان على شجرة الحياة يعني هياكلوا حياة أبدية ويدخلوا من الأبواب للمدينة باب التوبة باب التواضع باب المسكنة بالروح باب الإيمان باب المعمودية كل دي الأبواب اللي إيه قاعدين نحكي فيها اللي بنقول دي أبواب السماء الباب الضيق الآلام والتجارب والصليب لأن خارجا بره بقى هيبقى في مين الكلاب نشكر الله مش تبع والسحرة مش تبع والزنا والقتل وعبدة الأوثان وكل من يحب ويصنع كذبا المنظر الأولاني يقول لا ده حاجة مطمئنة غالبا احنا مش تبع دول انما لما نغوط في الكلام هو كل كلمة من دول ليها ديفينيشن في السماء فلازم اكون فاهم هو ايه مقصود الكلاب وايه المقصود بالسحرة والزناة والقتلة لحسن يطلع اسمي تبعهم فده الموضوع اللي هنقوله دلوقتي افكركم بحاجة انه كنيستنا حطلنا كل ليلة مثل العذارة الحكيمات والجاهلات في نص الليل اللي يقدروا يصلوا نص الليل عشان تقول لنا في ناس كانوا متوقعين ان هم داخلين وفوجئوا ان هم خارج الباب فاكرنا النص بتاع ايه فيما هن ذاهبات دول الجاهلات دول اللي بتاعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس واغلق الباب اخيرا جاءت بقيه العذارى قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا قال لهم لا خلاص دول طلعوا خارج الباب مع ان دول عذارى وكانوا منتظرين العريس يعني خلي بالكم هم دول مسيحيين ودول ناس فيهم درجة من التدين بس كان في مشكلة عندهم ثقة زائدة ان احنا جاهزين وعشرة على عشرة فناموا وفي بطنهم بطيخة صيف يعني مش عايلين أدنى هم كأنهم مقتنعين ان احنا عاملين اللي علينا وزيادة فما اهتموش يخزنوا زيت ما عملوش حساب اللحظة اللي هيجي فيها العريس لما صحي فوجئوا بالحقيقة احنا طلعنا مش جاهزين وده كان توليت بقى فهنا احنا برضو ده يخوفنا شوية ان الشعور الكاذب بان انا عامل كل اللي عليا ده شعور خطر والاطمئنان انه كمني خادم ولا بطلع العشور ولا ما بسرقش وما بقتلش وده تمام كده خطر لان ده ممكن يخليني ما اجتهدش يخليني جاهل تصورت اني جاهز وانا مش جاهز ده انا جاهل في فرق كبير قوي بينهم تعالوا نشوف بقى الفئات اللي اتكلم عنها اولا بيقول لان خارجا الكلاب والسحرة والزنا والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يحب وأصنع كذا يعني في ناس كتيرة بتحب الكلاب فالموضوع مش واقف بالحرف أكيد لكن الكلاب في لغة القرن الأول تخلينا نبحث في هو الكلمة دي بتقال على مين لأن مرة بولس قال انظروا كلاب انظروا فعلة الشر انظروا القطع انظروا هنا يعني بيوير تحفظوا تحذروا خلي بالكم طب هما اكيد ما يقصدهمش بقى دوجز بالمعنى الحرفي لا فواضح انه في لغة الجيل ده كله كلمة الكلاب كان يقصد بيها اللي بيسحبوا الناس لشهوات الجسد او لتعاليم ضد المسيح يبقى كلمة كلاب في الجيل ده اولا عند اليهود كانت تقال على الوثنيين لكن انتقلت من التقليد اليهودي للتقليد المسيحي فأصبحت كلمة تقال على اللي بيسحبوا الناس للزنا للجسديات يعيشوا عيشة الكلاب يعني سوري يعني هو ده القصد بيه ان هو التفكير يبقى جزداني تماما لان كان فيه هرطقات كده بتشجع الناس على الغلط ويقول لك ربنا شيء وحياتك الخاصة دي شيء تاني فطبعا دي هتبقى عيشة مش مظبوطة او الكلاب بالقصد ان هو لأن المسيح نفسه ذكر الكلمة دي قال لا تعطوا القدس للكلاب أكيد ما حدش هيرمي حاجات مقدسة what is holy لكلاب عادية لكن يقصد في ناس ما تستاهلش تديها أسرار ربنا ما تلاقي واحد عمال يتريق على الإنجيل والمسيح أرجوك ما تكلموش مش ده اللي يترد عليه مش ده اللي تبشره لا لا خالص في واحد سيريوس وبيحترم يمكن ترد عليه في واحد لغته وتفكيره انت عارف نوع تفكيره ده ما يقدر مش هيفهم يعني ايه معمودية وإفخارستية ورهبنة و... وحب إلهي زي موضوع سفر النشيد سفر النشيد لما وقع في إيدين ناس تفكيرها من النوع ده بالظبط حصل القدس للكلاب فهمت الفكره؟ فبقت عاوزة تاكلنا وتقول لنا ما هو كتابكم فيه وفيه وفيه يا حبيبي الكتاب ده بالذات كانوا بيقروه القديسين الكبار لأن ده عبارة عن عشق إلهي والتعبيرات دي كلها كانت تؤخذ فقط بالشكل المجازي للتعبير عن سمو العلاقة بين النفس وربنا بدرجة فوق الوصف حاجة خاصة جدا فلما تقع في ايدي الناس كل دماغهم في الأمور دي طبعا هتتقري بطريقة تانية خالص واضحة ادي تفسير كلمة كلاب اللي جت في الإنجيل بزيها الخنازير بدليل أنه استخدمها ولا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها يعني تحتقرها ده اللي بيحصل بالظبط لو انت اتكلمت في مثاليات عالية مع ناس دماغها مش عالية طبعا هيدوسوا عليك في الآخر هيحتقروا اللي بتقوله وهيهيجوا عليك انت نفسك لانه هم مش مؤهلين خالص يسمعوا الحوار ده اذا الكلاب كانت رمز للامم اللي هي العبدة الاوثان لان الوثنية كانت تنتقل بالانسان من انسانيته الى حيوان الوثنية كانت بتعمل كده في الناس يعني في طقوس الوثنية كان في حاجتين بشعين جدا ممارسة الزنا كجزء من إرضاء الوثن وذبح الأطفال كجزء من إرضاء الوثن الحاجات دي حتى عالم الحيوانات يمكن ما وصلهاش فيبقى ما بقوش بني آدمين طبيعيين لما تبقى واصلة لهذه الدرجة من الفساد الأخلاقي دي حاجة مش طبيعية يعني إيه أب يذبح ابنه دي حاجة طبيعية الكلاب والقطط ما بيعملوش كده حتى تلاحظوا انه المسيح خد مثل بلدي واستخدمه في مرة لما قال للمرأة الكنعانية ايه ليس حسنا ان يؤخذ خبز البني ده كان مثل يهودي خلي بالكم ده مش تعليم المسيح بس هي عارفاه كواحدة كنعانية أممية فقامت ردت عليه بأدب شديد لأن عارفة أن كلمة كلاب اليهود بيقولوها عليهم قالت له الكلاب تحت الميدة مستنية لقمة فلا أنا ما قصدتش أقول عليك كلمة عظيم إيمانك شكر فيها جدا ليه لأنها قالت له أنا وراك وراك هاخد منك أنا عاوز الفتات فهنا عاوز يقول لها ويقول للتلاميذ اللي انتوا شايفينها كأنها كلاب طلعت إيمانها أقوى منكم قال لها عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين بس ربنا كشف لنا عن عجرفة اليهود في الزمن ده كانت بتتعامل مع الأمم لكن الأممي اللي عنده إيمان بالمسيح ما عادش كلاب طبعا فهمتوا؟ لأن ده إيمانه سبق الرسل نفسهم يبقى المعنى الأولاني خارجا الكلاب يعني كل من عاش عيسى خاضع لجسده إذا كان الجسد هو اللي بيسوقك في كل حاجة يبقى خطر لأن دي حياة مش مش حياة البني آدمين الرائين حتى دي حياة يعيشوها أي حيوانات وعشان كده تلاحظوا كنيستنا دايما تركز معانا تعالوا نصوم تعالوا نفكر في الفقراء تعالوا نفكر في الفضيلة تعالوا نعمل ولو احتاجنا ناكل ناكل بس مش عايشين عشان ناكل والعلاقة الزوجية مقدسة أي حاجة براها مش مقدسة وحتى في تعفف يعني النظرة غلط ليه لأن احنا محناش حيوانات ففي فرامل دايما للشهوات ليه لأنه خارج الباب الكلاب يعني اللي هيعيش عيشة كلها جسديات بتحركه بس الأمور الجسدية هو خارج الباب يبقى حكم على نفسه أنه من الفئة دي وبعدين الفئة الثانية الصحراء الصحراء كان نوعين طول عمر الصحراء نوعين النوع الأشهر أو الأقوى هما بيتعاملوا مع الشياطين فعلا في حاجة اسمها شياطين وفي قوة شر وفي صحراء حتى في هذا اليوم بيتعاملوا مع الشر بجد يعني بيستخدموا الشيطان زي اللي بيعملوا بعض الايه الاعمال والحاجات دي فدول موجودين في كل زمن موجودين في سفر الاعمال كان في واحد اسمه بار يشوع فايه بولس الرسول طلب من ربنا الراجل ده اتعمى عشان كان بيعطل الكرازه في واحد اسمه سيمون الساحر كان بيعمل امور يعني براقه معجزيه اقرب طبعا سحر يعني لما جه في لبس المبشر اللي بعد استفانوس على طول الناس كلها سابت سيمون لانه لقوا في واحد بيعمل معجزات بجد لان في شياطين بتعمل حاجات شبه المعجزات زي الصحراء بتوع موسى النبي فاكرين لما موسى رمى العصايه بقت تعبان الصحراء جم كمان ايه بس على ثالث جوله ما قدروش يكملوا يعني بقى يضرب الميه دم عملوها اللي بعدها ما عرفوش خلاص وقفت منهم لانه الشيطان محدود في قدراته ولازم بسماح من ربنا لكن في صحراء ايوه في حاجات شبه خارقة ممكن عشان تضلل الناس فهنا اللي بيتعامل مباشرة مع الشياطين ده دخل في سكة وحشة قوي عشان كده انا استغرب ان واحد مسيحي يفكر يعمل عمل او يفك عمل او مش عارف يروح لبتاعة الودع انت بتحط نفسك في سكة وحشة جدا لان بعض الناس دول بيتعاملوا مع الشياطين فعلا فدخلت الشيطان بيتك دخلته حياتك انك تتكلم مع الناس اللي من النوع ده كمان الصحراء يقصد بيها في موجة النهاردة في العالم الغربي spirituality but not Christianity يعني ايه يتكلموا عن الروحانيات ايه الروحانيات اليوجا تدخل عبادة الشيطان تدخل اي حاجة اسمها spirituality موضة جديدة الموضات دي كلها على فكرة وراها شياطين انا شفت فيديو مرعب كده عن ناس بترقص رقص هستيري وبيقع على الارض مش عارف ايه والعنوان الكبير spirituality بتاعت هذا الجيل طبعا دي عبادة شيطان حتى لو ما قالوش كده بشكل صريح وبعضهم بيموتوا بعض في الاخر هي بالظبط الوثنية بتاعت زمان قوي بس طالعة بشكل شيك يعني الصالة مكيفة وفي ميكروفونات لكن هي نفس الوثنية القديمة الشيطان بيجدد نفسه طبعا آه كمان الصحراء كانوا يميلوا أحيانا لاستخدام الفلسفة والفلسفة في القرن الأول اتسمت غنوسية إيه الغنوسية دي معلومات ليكوا كخدام معلش كلمة gnosis في اليوناني جاية منها كلمة knowledge to know to know أصل الكلمة في اللاتيني في اليوناني اللغات القديمة بتتكتب know G N عشان كده حطوا قبلها K دلوقتي ال gnosis دي معناها ان كل ما معرفتك وعلمك زاد كل ما سيطرت فهم في القرن الاول حبوا ياخدوا المسيحية في الاتجاه ده انه الغنوسي يعني هو المسيحي العاقل الحكيم اللي فاهم والناس التانية مش فاهمة المسيح لو المجد كان بيقول آيات صريحة ضد ده فقال أبعت أبعدتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها يعني احنا مش عاوزين فلسفة في المسيحية مش عاوزين ناس بتقول كلام كبير لو لقيت كتاب كل الكلام اللي فيه كده مجعلظ وكبير قوي لا ده مش معناه مش بالضرورة يكون كلام مظبوط لأن المسيح بتاعنا كان بيحكي حكايات بسيطة والمسيح بتاعنا بيحبنا وجه مات عشاننا والعيال كانت ماشية وراه ويوم حد الزعف العيال هم اللي كملوا الهيصة فكانوا متغاظين من العيال قال لهم لو العيال سكتت الحجارة تنطق لكن الكبار سكتوا عشان دماغهم فهنا احذروا من التيارات الفلسفية اللي بيتفلسفوا كتير بياخدوا الناس بره ربنا المسيحية مش فلسفة المسيحية مسيح انت بتلجأ فيه بتحبه اسمه عليك تعمدت على اسمه ماسك فيه بتخدمه خلاص سكة بسيطة يعني لكن لما تلاقي مزيد من الفلسفات حاسبه لأن ده يتحط تحت فكرة الصحراء شوية البند الثالث الزنا الزنا هنا لو دققته sexually immoral هي كلمة أوسع كتير من كلمة زنا يعني كل ما هو لخبط موضوع السكس يعني في الأصل اللغوي بتاع كلمة زنا هي مش زنا هو كل من يمارس ممارسة ما كانش ربنا قصدها حط تحتيها كل العلاقات خارج الزواج حط تحتيها كل المبالغات في العلاقات الجنسية حط تحتيها الهوموسيكشواليتي كل اللي عايشين العيشة دي ومركزين فيها قوي خلاص طلعوا بره السماء لأنه مش ده اللي ربنا قصده ربنا عمل آدم وحواء وباركهم وفرح بيهم ودخل عرس قانا الجليل وبارك الزواج وفي جنس في الزواج كل ده صح بره كده لا طبعا وعشان كده وصية العهد القديم ما اتلغتش لا تزني انضاف عليها مش اتلغت انضاف عليها من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه لكن هي طبيعي ما اتلغتش يبقى هنا العفة والطهارة شرط لدخول السماء وبالتالي كل إنسان حتى لو متزوج عنده جهاد اسمه جهاد الطهارة أو جهاد العفة ليه؟ بيحارب ذهنه بيحارب عينه لازم يفضل حريص مع نفسه لآخر العمر محدش كبير على الحاجات دي فالموضوع مش لأنه متزوج القصة خلصت لا في برضه جهاد مستمر كمان السكشوالي امورال قال عنهم القديس بولس كلمة غريبة شوية قال سلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم ما يحدث في العالم من إباحية غريبة زي ال pornography ال pornography النهاردة وباء وباء بمعنى الوباء 60% من شباب العالم بيتفرجوا على صور بذيئة رقم مرعب دي دراسات بتقول كده شباب mainly ال boys 30% في ال girls دي دراسات وتجارة ال pornography أغلى أعلى من تجارة السلاح والمخدرات وحوالي مليار site بالمليارات مش بالملايين شوفوا بقى قد ايه تلوث العالم اللعب بتاعة الأطفال من سن 8 سنين لما يلعب game ويكسب تطلع له صورة عريانة عشان يبرمجوه على كده تخيلين العالم ماشي في ايه سك خطر قوي ايه ده كله ده وصلوا الكتاب لكلمة إهانة أجسادهم هو لما الإنسان يتعامل مع جسده بالطريقة دي لما تطلع الإعلانات صور خليعة ده معناه الجسم اللي ربنا اختار يسكن فيه بروحه تحول إلى مادة للشهوة متخيلين شوفوا الشيطان بيعمل ايه في البشر أجسادنا دي مقدسة جدا لأن الميرون جه عليها لأن روح الله فينا احنا بنتناول عشان كده احنا نكرم أجساد الموتى ما نحرقهمش الجسد ده فيه كرامة ده المسيح لمسه الجسد اللي تعب وخدم مع ربنا ده جسد تقدس لأنك انت اشتغلت مع المسيح وتعبت معاه وفي أجساد بتطلع كرامات أو بتطلع معجزات زي جسد أليشع في العهد القديم أول ميت إنما الشيطان بقى عكس كده خالص بيذل أجساد البشر بالحركات دي كلها فتصبح الأجساد مادة للبيع مادة للتلذذ حاجة حاجة بشعة جدا يعني في بلاد زي كمبوديا والفلبين والبلاد دي الأطفال بتتباع طول الوقت عشان كده حاجة بشعة وده عادي يعني نفس الحكومة عارفة وساكتة طب احنا ماشيين في انهي اتجاه شوفوا الشيطان وصل لايه والطفل من دول بيطلع طبعا prostitute يعني هو خلاص دي حياته بيسترزق بالطريقة دي وخلاص وطبعا بيجي له ايدز وبيموت بدري وهكذا فهنا قال ربنا من كتر الغلط والضلال اللي في ذهن البشر سابهم في غبائهم لدرجة يهينوا أجسادهم يعني إيه بالطريقة دي هم بيهين جسده لأن الجسد ده حاجة راقية ربنا لما خلقه خلقه بكرامة فالكنيسة تحترم الجسد ما عندهاش فكرة إهانة الجسد احنا لما بنصوم مش بنذل أجسادنا احنا بنقدس أجسادنا فلسفة مختلفة خالص انت لما بتصوم وبتصلي عمرنا ما بنقول لك صوم لدرجة تدوخ وتموت لا خالص احنا مش أعداء الجسد بس عشان الجسد ما يسيطرش عليك بنقول ايه هذبه بالصوم لكن ده الجسد الصائم ده ده هو ده اللي بتبان فيه القداسة قديسين الصوامين دول دي أجسادهم مليانة نعمة لأن ربنا اشتغل بالأجساد دي سبب خلاص لناس كتير في علاقة شديدة في الزمن ده بين الإلحاد الحالي اللي هو أكتر من نص العالم بيقولوا ربنا مش موجود وبين الفساد الأخلاقي ال pornography وال homosexuality زادوا زيادة بشعة في آخر 30 سنة مع زيادة رفض وجود الله دي مؤشرات دقيقة واضحة جدا كل اللي بيقولوا ربنا ده اتركن على طول حياتهم تحولت إلى إهانة أجساده مفيش حاجة اسمها جواز مفيش حاجة اسمها علاقات محددة أي علاقات بأي شكل مفيش ارتباط بشخص واحد كل حاجة بقت مباحة بعد ما ببقاش في ربنا النوع الرابع اللي مش هيدخل القتلة ربنا يحمينا إنما كلمة قتلة برضه هي كلمة واسعة ليه لأنه مرة القديس يوحنا قال كلمة تخوفنا شوية قال كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس زي ما ربنا بيعلى بالأخلاق وقال الزنا مش فيزيكال بس نظرة وقال الغضب قال القتل مش قتل ده الغضب بداية قتل البغضة مشروع قتل لأنه كلكم جربتوا في لحظة ضعف لما تبقى متغاظ من شخص قوي تلاقي الشيطان على طول قرب فكرة مش لو مات نرتاح ما دي بداية الايه القتل دي بداية القتل هتلاقي الشيطان يجي في ودانك على طول بفكرة ايه امتى يموت ما امتى يموت دي على طول هي الخطوة الاولى في مشروع القتل عرفت ان القتلة دي كلمة برضو واسعة حاسب نفسك لا تكون في افكار من النوع ده بتعدي على دماغك لان انت مش لازم توصل لقتل قايين لهابيل لا لكن انت ممكن تكون عندك بدايات الأغنياء يقتلون الفقراء بالبخل والاستغلال أحيانا طبعا مش كل الأغنياء تاني بس ده العالم الحالي 5% تقريبا يتحكموا في 80% من ثروات العالم طبعا ده وضع مقلوب والإنسان اللي عمله مش ربنا لكن في أغنياء دماغها في الخير والفقراء والدول الفقيرة لكن في أغنياء لا هو كل اللي يهمه إنه فلوسه تزيد الناس دي بقى إيه تاكل إيه تموت إيه ماليش دعوة في ناس عشان تبيع بضاعتها بتخرب على إنتاجيات الطبيعة يعني مثلا اللي بيعمل مصنع ويلوث الطبيعة ما هو بيقتل من غير ما ما, ما ضميره يتعبه ومحدش يعرف يمسك عليه غلطة بس هو الحقيقة التلوث اللي عمله في البيئة نتج عنه بعد سنين يمكن آلاف من الضحايا بس هو مش فارق مع موضوع التلوث وهكذا ففي طرق للقتل دلوقتي شائعة وإيه والمتهم ما يبهنس لأن القتل ده مش بشكل مباشر مروجي المخدرات دول أكبر فئرة من القتلة طبعا احنا في شباب من ولادنا بيموت في جرعة زيادة مش كده طب ما الجرعة زيادة دي مين اللي كسبان في واحد ملياردير بيقبض بالملايين ومصلحته انه يدخل المخدرات في كل العالم ويطور على المخدر المخدرات الرخيصة في العشوائيات اللي يموت يموت مش دي المشكلة وبعدين هو ضميره مرتاح وانا قلت لحد اشرب وانا قتلت حد بس قدام ربنا هو قاتل فهمتوا الفكرة اذا لازم ناخد بالنا لان القتل مش بالضرورة يكون حاجة واضحة قصاد عينك مش مسدس وسكينة يعني بعض السياسيين والاقتصاديين بيقتلوا الناس في قرارات سياسية يعني كنت في العراق من عشر أيام أنا ما كنت ما تخيلتش الغلب اللي هم فيه كده العراق دي من 30 سنة كانت بلد قوية وغنية ومن أقوى بلاد المنطقة أنا كأني رحت بغداد كأني رحت قرية والحكاية رجعت لورا قوي والناس كلها عايشة بالعافية وحالة من الذل ده بسبب حروب عشرين سنة والحروب دي قتلت في وشها آلاف ومئات الآلاف وقتلت بعدها من الفقر زيهم واكتر مين بقى مسؤولين عند كله في ناس قاعدة في مكاتب في دولة ما بياخدوا قرارات وهم ضميرهم مرتاح يروحوا يناموا وهم قتلوا مئات من الآلاف والضمير مرتاح بس عند ربنا دول قتلة مش هيدخلوا السما عشان كده الموضوع دلوقتي الشيطان بيتفنن انه يعني يعمل حاجات ويطلع جدعان بتوعه ابرياء الاقتصاديين كده ساعات ياخدوا قرارات اقتصاديه ما يفكروش خالص في الفقير الفقير مش هو التارجت هو بيفكر في سعر الفايده بيفكر في مصلحه المؤسسه يفكر في سياسات معينه طب وحبيبي البني ادم البني ادم اللي هو اهم شخص في الدنيا اهم كائن لا هو مش في حساباته طبعا محدش بيفكر في البني ادم غير المسيح والمسيحيين المفروض كده ده لو كانوا مسيحيين صح ما عدا ذلك محدش بيفكر إذا كل من يبغض أخاه هو قاتل نفس أنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه البغضة تخلع منك الحياة الأبدية إياك تسيب قلبك يكره مهما الناس عملت فيك مهما الناس غلطوا فيك حاسب على قلبك لأنك لو سبت البغضة دخلت قلبك أنت بتموت نفسك بتموت أبديتك اعمل أي حاجة عشان تطلع الكراهية اللي دخلت دي الفئة الخامسة عبدة الأوثان برضو ما فيش وثنية صريحة وإن كان في على فكرة يعني رحت في الصين شفت بقى المعابد اللي الناس بتعبد وبتعمل مطنيات أضعاف اللي احنا بنعمله وبذمة بقى يعني شفت الناس بتسجد ازاي كسفت من روحي بس بيسجدوا لتماثيل بيسجدوا لتماثيل وعندهم أصوامهم وعندهم وثنية صريحة زي اللي موجودة في العهد القديم بالظبط بكل أشكالها والشيطان مسيطر تمام وساعات بعضهم أخلاقه عالية فدي بقى المصيبة خلي بالكم بقى من الشيطان لما يتجمل عشان يسوق البضاعة بتاعته فتلاقي دول ناجحين في شغلهم ممكن ويحترموا بعض وعندهم بعض المثاليات الأخلاقية إنما هو بيعبد تمثال بجد ومقتنع بيه لكن الأشهر الأوثان الأكثر شيوعا بقى عبدة المال ده بقى ده الوثن الأكثر واحد في الدنيا دلوقتي اللي هو ملوش تمثال بالشكل بس له بقى ايه شهادات استثمار وله ارقام في البنك وله كريدت كاردز وله يعني في وثنيه باشكال كتيره قوي لانه ممكن تبقى الوثنيه في عربيه غاليه والواحد بيعبدها عباده ممكن تبقى في حته الماظ والست دي بتعبدها عباده يعني تبيع الدنيا عشانها اوكي طب ما يبقى نفس الوثنيه برضه عباده الشغل ساعات الشغل بالذات عند الرجاله بيتحول إلى إله مسيطر فكرش غير فيه يصحى عليه وينام عليه ويتخانق عليه ويزعل عليه ويفرح بيه ويدوس على نفسه ويدوس على اللي حواليه طب وبعدين ما بقى ربنا كده عبادة الجسد دي قلناها عبدة الناس في ناس بتعبد ناس في ناس بتعبد ناس الحب لو زاد بشكل غير ناضج يبقى أقرب للعبادة عشان كده المسيح قال حتى ما تحبوش أقرب الناس أكتر مني وإلا تحولت أن الناس دول بديل عن ربنا عبدة الكرامة التايتلز بقى والأسماء والجرايد والحاجات دي آخر فئة كل من يحب ويصنع كذبا دي اللي بقى تخوف ليه؟ لأن طلع طبعا كل من يحب ويصنع خيرا داخل السم لكن بصوا هو حطها ازاي مين اللي خارج خارج الباب كل من يحب ويصنع كذبا يعني ايه whoever loves and practices a lie طب ده عنده حب بس he is practicing lies هو عايش في كذبة مثلا قديس يوحنا ادانا شكل من ده قال يا أولادي لا نحب باللسان والكلام بل بالعمل والحق فاكرين في قصة السامري الصالح الكاهن عدى على واحد بيموت صعب عليه مش بعيد يكون اتصعب عليه ولا اتمصمص ولا عمل اللاوي عدى عليه دول مش رايحين السم ليه he practiced a lie هو كذب ليه هو عمل نفسه متعاطف بس ما حبش يغير طريقه ولا يخسر دقيقة فهو بيقول أنا بحبه بتحبه الراجل بيموت سامر الصالح هو حب وعمل خير وقف حاله أنقذ الراجل صرف عليه هو ده الكلام فالموضوع ما ينفعش التعاطف التعاطف بس ما يدخلش السمع لما تصعب عليك أخبار الناس حبيبي دي أول خطوة بس دي ما تدخلش السمع قول لي هتعمل ايه بقى هل هتوقف حياتك عشان يبقى لك رسالة ولا انت حياتك مكملة زي ما هي يبقى عشت كذبة عارفين اشهر كذبة ايه ما تزعلوش بس من الكلام الناشف اللي اقوله اشهر كذبة في مجتمعنا دلوقتي فلان راجل طيب عارفين يعني ايه طيب هو ما بيأذيش بس هو الطيبة دي كلمة بقت سهلة قوي بس هو مين قال انه طيب ما هو لو طيب كان عمل حاجة اكتر من كده كان سامح كان كان تبنى قضية ناس تانية لكن احنا بنجامل بعض بحكاية ايه هو عصبي وغلاط ومؤذي بس طيب يا سلام هو له علاقات مش حلوة بس طيب هو في الشغل جد قوي وبيرفض كتير بس طيب هو مش عارف ايه بس كل حاجة بس طيب ودي هتضحك بيها على مين دي آه ربنا يسوع بقى في الحتت دي صريح جدا اليهود كانوا معتقدين ان هم طيبين وان هم ناس كويسين وعاملين اللي عليهم ويحبوا بعض قوي يحبوا الناموس قوي فمتصورين ان هم ناس صح قال لهم في وشهم مرة أو كذا مرة كانوا عاوزين يموتوه انتم من اب اسمه ابليس وش كده انتم من اب هو ابليس وشهوات ابوكم اللي هو ابليس انتوا شغالين فيها لانه ده قتال للناس منذ البدء ده اكبر كذاب واكبر قتال ما هو الكذب والقتل دول قرايب فالشيطان بيحط شهواته في ولاده زي ما المسيح له المجد بيحط شهواته في ولاده انت لما تميل للخير ده لانك مسيحي الروح المسيحي اللي فيك بتخليك تحب الناس انت لما تمشي ورا الشيطان تميل للشر وشهوة شهوات ابليس انه يأذي البشر كلهم بتبقى انت شغال لحسابه مية في المية وبتكذب لحسابه وبتجري ورا خطته هو وبتنفذ كل اغراضه وانت فاكر نفسك حر فبيقول لأنه ليس فيه حق الشيطان ما فيهوش حق متى تكلم بالكذب إنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب أما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون به يبقى هنا الحب الكاذب حطوا تحتيه كلام كتير قوي المحاباة مثلا تملق الكلام المبالغ فيه ده الغش المظاهر الرياء الإدانة كل ده حب كاذب وانت لو تحب واحد تتكلم عليه كلمة في ظهره ده لو جت سيرته في أي حتة هتدافع عنه إذا كنت بتحبه مش كده يبقى كل الإدانة عبارة عن حب كاذب لأنه الحب الحقيقي ما مش ممكن يعيب في حد كل من يحب ويصنع كذبا هنا أختم بقى بحكاية الجاهلات دي أقول لكم الحق أقول لكن إني ما أعرف كنا الحل إيه يا حبايبي الحل إن إحنا ربنا يحمينا من ال... من الكاتيجوريز دي طب إحنا مش عاوزين لا نبقى تبع الكلاب ولا الصحراء ولا عبدة الأوثان ولا القتلة ولا الزنا ولا اللي بيحبوا كذب عاوزين نحب بحق أنا فرحان جدا إن أغلبكم بيخدم الخدمة حب حقيقي مش حب كاذب بالذات لما يكون ما فيهاش غرض يعني لا داخلها عشان يسقفوا لك ولا يعملوك امين خدمه ولا يمدحوك انت داخل تحب الغلابه المرضى اللي ملهمش حد ده اكتر حل يخليك تطلع بره الايه دي انت تحب ولا تصنع كذبا ليه لانه مالكش غرض تاني من هنا مراجعه الغرض دايما كوي مهمه لأن ممكن تبتدي الخدمة بغرض كويس وبعد شوية تبتدي تحب حب كاذب يعني يبقى لك غرض آخر غير الناس نفسها عشان نتحول من جاهلات لحكيمات عشان ندخل ما نقفش بره خلونا ايه نسهر شوية نسهر يعني ايه يعني عاوزة مجهود أكتر من اللي بنعمله الجاهلات كانوا مستكفيين بنفسهم مبسوطين بحالهم راضيين عن نفسهم زيادة معلش أنا بقول لكم بلاش تبقوا راضيين عن نفسكم زيادة في الحياة الروحية عشان تتقدم أرجوك قول أنا مش راضي عن نفسي عشان تاخد خطوة واحدة لقدام كده تبقى حكيم لكن لو راضي عن نفسك في حالة خطر اتنين اعترف انك جاهل شوية لان لسه في حياتك حتت من الكلام ده الامراض اللي قعدنا نحكي فيها دي موجودة بنسبة طب ما احنا لازم نلحق روحنا فمجرد التلمذة ان انا عاوز اتعلم عاوز اخف ده ينقلك من جاهلات الى حكيمات الفتور معناه الشخص اللي عايش حياته مع ربنا في حالة فتور ميوعة كده يعني ايه بيجر رجليه جر ربنا له حق كده في دقائق على هامش الحياة الحياة ما تقفش ربنا يعني ياخد له حتة بتاعته كده عشان بس نمشي حالنا مش دول اللي هيدخلوا السماء اللي هيدخلوا السماء اللي مركزين في ربنا اللي حاطين ربنا أولهم وآخرهم مش حاطينه على الهامش أنا هو الأول والآخر فربنا هو أولك وآخرك الروح والعروس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعطش فليأتي ومن يريد فليأخذ ما أحيا مجانا الكلام ده حتى لو ناشف شوية يا جماعة الكنيسة مستشفى شغلتها تطلعك من الفئات الستة دول وتدخلك جوه الملكوت فالكنيسة ده تعبير لذهبي الفم الكنيسة مستشفى حضرتك في أنهي حالة من الستة أيا كانت كنيسة شاطرة في العلاج فالروح القدس بيقول لك تعالى عشان تدخل ما تقعدش بره والعروس اللي هي الكنيسة بتقول لك تعالى تعالى جوه ليه تقف بره ليه تبقى تفضل على الهامش ليه علاقتك بربنا سطحية انت ممكن تغوط عن كده واللي يسمع ويدوق الحياة الصح هيقول للي بعده ما تيجي ده طلعت الحياة مختلفة فعلا لما الواحد بيركز ده طلعت الخدمة حلوة قوي لما بتشوف الغلابة بيعيشوا حياة أفضل ده طلعت لما الواحد يبقى له رسالة بيبقى له قيمة مختلفة خالص عن الغنى والشهادات والكلام ده فهنا بيقول من يعطش فليأتي من يريد فليأخذ ماء حياة مجانا لإلهنا كل مجد